بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه القناة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي كل القائمين عليها وأن يجعل تلك اللحظات وتلك الساعات في موازين حسناتنا أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه كما نوه إخواننا في هذه القناة المباركة أننا سنبدأ الليلة إن شاء الله جل وعلا مع سلسلة جديدة بعنوان صحابيات حول الرسول الحقيقة ده هو عنوان كتاب من الكتب بتاعتي إن شاء الله ونتناول شرحه آه، خلال هذه الفترة القادمة إن شاء الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وينفع به أخواتنا المسلمات وأن يجعله آه، حابيا لنا لأن نتأسى أو تتأسى بناتنا وأخواتنا أمهاتنا وبناتنا بأمهات المؤمنين والصحابيات آه، يعني آه، وهن الأسوة والقدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة إيه اللي دعانا إن إحنا نتكلم في هذه الآونة بالذات عن صحابيات حول الرسول الحقيقة يعني كان السبب الأساسي هو إن إحنا محتاجين إن إحنا آه، نرجع مرة أخرى الهوية الإسلامية لبناتنا المسلمات طبعا الهوية شبه اختفت أو بهتت في الأيام الأخيرة بكل أسف بسبب ال- الفتن الشديدة التي أحيطت ودبرت للمرأة المسلمة لأن المرأة المسلمة يعني دخلوا إليها من باب إن أنت مظلومة وإن أنت آه، يعني مش واخدة حقك وإن أنت آه، يعني وقعدوا بقى يلعبوا بالألفاظ والمرأة سماعة لهذه الك- هذا الكلام إلا من رحم الله عز وجل فالمرأة أذن المرأة كلها عاطفة آه، إذا وجهت تلك العاطفة للدين بفضل الله سبحانه وتعالى المرأة تقدم لخدمة دين الله ما لا يقدمه 100 رجل واحنا مش عايزين نقول ان احنا متحيزين بس فعلا ده اللي احنا شايفينه الاخت لما بتلتزم وبتحمل هم هذا الدين بفضل الله بتقدم الكثير والكثير واذا وجهت عاطفة المرأة للفساد عياذا بالله يعني آه، ربنا يعافينا ويعافيك فطبعا احنا في محاولة لرجوع المرأة المسلمة إلى خدرها وعفافها وحيائها مرة أخرى بنقول لها أختاه عودي مرة أخرى إلى بستان العفاف والحياء مرة أخرى إلى القدوة والأسوة المتمثلة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات الطاهرات اللواتي تعلمنا على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم طبعا انا عايز اتخيل مشهد معين وانتوا تحسوه معايا قبل ما نتكلم النهارده مش هنتكلم عن تراجم خالص بالمره يمكن المره دي والمره الجايه نعمل مقدمه عن سبب الحديث عن هذا الموضوع وازاي ان احنا هنتناول هذا الموضوع بالشرح ان شاء الله جل وعلا وبعد ذلك نبدا في الكلام عن تراجم الصحابيات ونبدا بامهات المؤمنين او نبدا باي سيره سيره اي صحابيه المهم ان احنا عايزين يعني تكتمل لدينا الصوره كامله عن هذا المجتمع الطاهر النظيف اللي هو لا يضاهيه مجتمع على وجه الأرض كلها فقد أسس تلك الدولة حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم طبعا يعني أنا عايز أتخيل لأخواتي الفضليات مشهد آه، النبي عليه السلام لما راح إلى الطائف ليغرس بذرة التوحيد النبي عليه السلام لقى أن أهل مكة رفضوا بذرة التوحيد خلاص ندرسها في مكان تاني وده درس جميل جدا لأي داعية لما يلاقي نفسه دعوته لا تثمر في مكان يتحول إلى مكان آخر ربما يكون العيب في المكان وربما يكون العيب في نفسه فالمهم يحول ال- ال- إلى مكان آخر ويحاول أن يجرب دعوته في مكان آخر الشاهد في الموضوع أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم آه، سار على رجليه إلى بلاد الطائف مشي قد ايه النبي عليه السلام 90 كيلو على رجليه طب ليه ما خدش دبه هو النبي ما كانش عنده دبه كان عنده ولو ما كانش عنده فالصحابه عندهم امال ليه ما ركبش دبه لا حصان ولا ولا آه، ناقه لسبب لانه لو ركب دبه هيلفت انظار المشركين ان هو خارج بره مكه يدعو بره مكه وهو مش عايزهم يعرفوا فبالتالي خرج على رجليه طيب خد معاه مين خد معاه زيد بن حارثة مولاه اللي هو كان ساعتها كان يسمى زيد بن محمد قبل أن ينزل آه، تحريم التبني ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله طب ما خدش ليه عمر بن الخطاب او اسد الله واسد رسول الله آه، حمزه بن عبد المطلب ليه ما خدش آه، ابو بكر الصديق ليه ما خدش عثمان او علي ما خدش غير زيد عشان برضه ما حدش يحس ان النبي عليه السلام خارج يدعو خارج مكه وإنما خد زيد بن حارثة لأن كل الناس كانت عارفة إن هو ده ابنه بالتبني فبالتالي عادي جدا أمر طبيعي إن واحد خارج واخد ابنه معاه ورايح من مكة إلى الطائف أو إلى أي مكان ده شيء طبيعي جدا ما فيش أي مشكلة عشان ما حدش يعرف إن النبي خارج بره مكة خرج النبي عليه السلام على رجليه المتعبتين 90 كيلو أخواتنا ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم لحد ما وصل إلى الطائف دعاهم إلى الله عز وجل ما أراد درهما ولا دينارا ولا منصبا ولا جاها ولا صيتا ولا أي شيء من متاع الدنيا الزائل وإنما أراد أن يأخذ بتلك القلوب إلى طاعة علام الغيوب وإلى التوحيد آه الذي آه يعني هو أعظم نعمة في الوجود وإذا بهم يرفضون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويرفضون أن يقولوا لا إله إلا الله طيب أذيتوا النبي عليه السلام بأن أنتوا رفضتوا هذه الدعوة العظيمة ودي أكبر أذية للنبي عليه السلام النبي يعني كان لا يغضب لنفسه وإنما كان يغضب لله يعني النبي عليه السلام ما كانش يغضب إذا أوذي وإذا شتم صلى الله عليه وسلم لكن كان غضبته الكبرى كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى النبي عليه السلام لما عرض عليهم ورفضوا ما يعني ما اكتفوش بأنهم يرفضوا الدعوة لا سلطوا عليه صماتين صفوا له صماتين من الصبية والنساء وبدأوا يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم عايز تتخيلي أخت الفاضلة هذا المشهد العجيب أخذوا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وزيد بن حارثة يعني برضه مولى وضعيف فحاول ان هو يدفع شيء من هذه الأحجار عن النبي عليه السلام حتى نزفت رأسه ونزف جسده زيد بن حارثة وبدأت الدماء تنزف من جسد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يحجز الحجارة عن نفسه قدر ما استطاع مش النبي عليه السلام كما جاء في الصحيحين قال فذهبت وأنا مهموم النبي عليه السلام أصابه الهم والغم من هذا الذي حدث من أهل الطائف يعني ما كانش كفاية أن أنتوا تكفروا بالله لا كمان عايزين تأذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فذهبت وأنا مهموم فلم أستفق ما فقتش إلا وأنا بقرن الثعالب فنظرت فإذا, سحابة فإذا بسحابة قد أظلتني فنظرت في تلك السحابة فإذا فيها جبريل عليه السلام فقال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف وإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم ما دمنا نتكلم عن الرحمة في قناة الرحمة وشعار القناة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالصورة هنا واضحة فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم نهر الرحمة وينبوع الحنان يقول لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وبالفعل ده اللي حصل خرج من ظهر الوريد خالد بن الوليد وخرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل إلى آخر بعض هؤلاء الصحب الكرام الذين خرجوا من أصلاب هؤلاء الكافرين الشاهد في الموضوع أن النبي من شدة الهم دخل لحائط يعني بستان لبعض بني شيبة يعني فلما دخل هذا البستان وإذا به يدعو الدعاء المعروف وإن كان ضعف بعض أهل العلم اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت أرحم الراحمين إلى من, تكل... إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طبعا النبي عليه قال هذه الكلمات وهو قلبه محزون بدأ يتذكر كل شريط الذكريات المؤلمة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى تلك اللحظة العصيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله دعوة مطاردة أصحاب هاجروا إلى الحبشة بيوت قد خربت النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الإذاء دبرت تسع مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم عمه مات في هذا العام خديجة ماتت في هذا العام حتى سمي هذا العام بعام الحزن دخل شعب أبي طالب ثلاث سنوات حتى أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورق الشجر في أكتر من كده والنبي عليه السلام بدأ يستحضر هذه المشاهد العصيبة وإذا به عيناه تذرفان الدموع يقول هذا الدعاء ويبث همه وشجونه إلى حبيبه جل وعلا وإذا بالمولى عز وجل يرسل له هدية هدية يأتيه غلام نصراني اسمه عباس ويأتي ببعض العنب للنبي صلى الله عليه وسلم فيأكل النبي صلى الله عليه وسلم عنبة ويقول له من أنت ومن أين فقال اسمي عباس قال من أين قال من من مدينة تسمى نينوى اللي هي القرية التي نشأ فيها يونس عليه السلام فقال أنت من بلد يونس بن متى قال وهل تعرفه قال أجل هذا أخي هو نبي وأنا نبي فعلم هذا الغلام أنه نبي صلى الله عليه وسلم لأن لا أحد يعرف قصة يعني يونس عليه السلام إلا بوحي من الله عز وجل فلما علم هذا الرجل صدق أو هذا الغلام صدق النبي صلى الله عليه وسلم أسلم هذا الغلام وكأنها كانت هدية من المولى عز وجل إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم وفي طريق العودة يصرف الله عز وجل له نفرا من الجن فيستمعون إلى القرآن يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون لله عز وجل وكانت دية من حفانية للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز أختنا الفاضلة وده السبب ذكري لهذه القصة عايز أختنا الفاضلة تتخيل أن النبي بعد ما رجع من الطائف والدماء نازلة على جسمه وعلى ثيابه بدل ما يرجع من الطائف إلى مكة وإذا به يعود من الطائف إلينا أنا بقول تخيلوا فتخيل حضرتك أنه راجع من الطائف إلى هنا وإذا به يمر فيجد نساء نسأل الله العفو والعافية نساء كاسيات عاريات بنات قاعدين على المقاهي في الكافيتريات بنات واقفين في الجامعات اللي واقفه مع ال girl ال boyfriend بتاعها واللي واقفه عماله بتهزر واللي حاطط ايده على كتفها واللي ماشي بيها واللي يعني ومشاهد عجيبه جدا فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم انا عايزك تتخيل معايا المشهد العجيب ده فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيقول هم مين دولت فبيقولوا له دول, دول, دول نساء المسلمين يا رسول الله دول نساء المسلمين دول اللي أنا طرقتهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك هم دولت معقولة طب ده أنا آخر مشهد فاكره قبل ما أموت مباشرة إن أنا يا دوب زحت الستارة فببص لقيت أبو بكر بيصلي والمسلمين وراه في خشوع وخضوع وبكاء لله عز وجل وتضرع وسجود لله سبحانه وتعالى معقولة هو ده المشهد أمتي بعد التعب اللي أنا تعبته ده كله وبعد العذاب اللي شفته ده 23 سنة من العذاب والآلام والابتلاءات ومؤامرات القتل والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وتحمل الأذى والإشاعات من المغردين ومن المشركين عشان كل ده عشان تبقوا أنتم مسلمين وعشان تبقى أنت مسلمة طاهرة عفيفة معقولة كل ده تفرطوا فيه بالسهولة ديت أنا عايزك بقى تتخيل المشهد ده إن النبي دلوقتي ماشي وشافك وانت ماشية ولابسة stretch بالله عليك وخليكي صريحة مع نفسك ما تجاملنيش أنا أنا عايزك أنت كده فكري قولي آه صحيح لو النبي فجأة قابلته وأنا لابسة stretch أقول له إيه طب بلاش قابلك في شارع وانت لابسه stretch خبط عليكي وانت كنت على الشات مع صاحبك عمالين بتحبوا بعض بقالكم ثلاث ساعات وفجأة النبي خبط مين رسول الله يا خبر أبيض طب معقولة هقفل الشات في وش ميدو يعني ده كلام ده حتى كلام ما يرضيش ربنا يعني يا خبر ابيض يعني سبحان الله طب لسه هتفتح لنا مع السلام يا نهار ابيض ده انا نسيت التسجيل مولع على حلم تقوم قافله حلم شويتين لسه هتفتح يا نهار ابيض ده انا الحيطه مع... متعلق عليها مايكل جاكسون وجون ترافولتا و... وعبد الحميد باتشان والهيصه دي كلها طب هعمل ايه في الكلام ده كله ففجاه لقيتي نفسك في فزع هتفتح ازاي للنبي هت... هتداري الهيصه دي كلها ازاي في الآخر قطعت الصور وطفيت التسجيل وقفلت الشات في وش ميدو وبعدين جيت تفتحي نسيت ان انت فتحت للنبي عليه السلام وانت لابسه stretch و body وعامله شعرك في الخلاط فيا نهار ابيض فالنبي عليه السلام بيقول لك اسمك ايه يا بنتي فبتقول له فاطمه مش ممكن فاطمه طب ازاي طب تيجي ازاي فاطمه ده فاطمه بنتي كان يعني لبسها كذا وشكلها كذا وحيائها كذا وغض بصرها كذا وعيشتها كانت يعني والوضع كان غير كده خالص يعني سبحان الله وايه اللي في جيبك ده سواك لا ده انا اسف والله دي العلبه المرلبور ونسيت اخبيها والله قدر الله ما شاء فعل يا سبحان الله ايه ده هو في بنات بتشرب السجاير لا والله استغفر الله ده في بنات بتشيش دلوقتي نسال الله العفو والعافيه اه والله ده مره ماشي في حته من المناطق اللي اللي بيقولوا عليها انها راقي يعني واخد بالك فماشي فلقيت بنتين ورب الكعبه قاعدين بيشيشوا فاستغربت انا من المشهد انا ايه يعني ما بقتش مصدق نفسي فقول يا نهار ابيض بنات بشيشوا لقيت بنت منهم والله بلا حياء قلت اتفضل يا عم الشيخ قلت له جزاك الله خيرا فبيقول لي الاخ اللي جنبي بقى بيهزر معايا بيقول لي مش من حق المسلم على المسلم اجابه الدعوه قلت له على شيشه يعني ومع بنات يعني ف يعني مشهد مؤلم والله مشهد مؤلم بالله عليك ترضي النبي شوفك كده ما انا عايزك تتخيل احنا لو تخيلنا وأنا دايما بقول لبعض الإخوة والأخوات لو تخيلنا إن النبي واقف جنبنا يعني وأنا ماشي كده والنبي ماشي جنبي واحدة معدية أقدر أبص لها ما أقدرش النبي جنبي طيب بلاش واحدة معدية آه، وانا ماشي فواحد بيشتمني فانا هرد له الشتمة وهزر معاه بقى اه زي ما كتير من الشباب بيهزروا مع بعض آه، يا ابن كذا ويا ابن كذا والكلام اللي ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين فهقدر انا ارد طبعا لا ده انا بلم بقول له الله يسامحك جزاك الله خيرا بارك الله فيك زدني فاهم ازاي آه، سبحان الله طب ما ننسى الصورة ديت ونتخيل ان مش النبي جنبي لا الله يراني الله ناظر إلي سبحانه وتعالى أنا مجرد إني قلت لك تخيلي وأنت ماشية باسترتش وبادي وعاملة شعرك مش عارف كركوش وكده قلت لك لو تخيلت النبي شايفك هتتكسفي أمال لما أنت تتخيلي إن ربنا جل وعلا الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء شايفك ومطلع عليك وعارف أنت بتعملي إيه ولو قدرت تخبي عن أسرتك حاجة أنت بتعمليها غلط مش هتقدر تخبى عن ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى وأنا عارفك هتقولي طب إيه اللي أخفى من السر السر اللي أنت بتضمريه في قلبك وفي صدرك اللي أخفى من السر بقى حضرتك لسه بعد سنة في يوم كذا وفي لحظة كذا وفي ساعة كذا وفي, وفي المكان الفلاني هتفكري في الموضوع الفلاني فربنا يعلم أن أنت بعد سنة أو بعد ستين سنة في اللحظة الفلانية والوقت الفلاني وفي المكان الفلاني هتفكري في الشيء الفلاني فهو ده اللي أخفى من السر ربنا يعلم تخيلي وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني سبحان الله أنا وأنا بكلمك دلوقتي عن الحجاب لقيت آه، دبانة عمالة عمالة تضرب في وشي وعمالة تخبط فيا شوية تطلع فوق راسي وشوية عمالة لما زهقتنا وزهقت المخرج معانا ايه اللي جاب الدبانه الستلمانيه نتكلم عن الحجاب كان الدبانه ديت رساله ليا وليكي تخيلي الحكايه ديت والله مش انا اللي جايبها والله لحسن تحسبي ان انا مش شغالها بالريموت والله جايه لوحدها كده رزق يعني فاهم ازاي كان الدبانه دي ليها كده رساله بتقول لك يا مسلمه المسلمه دي جوهره جوهره ورده ورده تتحط في فاترينا تمام وتتشال بعيد عن اعين الناس انما الورده بقى اللي محطوطه في الشارع والدبان عمال يقف عليها محدش يفكر يشمها لانها هتبقى مليانه ايه فيروسات خدت بالك فالدبانه دي كانها جايه بتقول لي افتكر افتكر قول الحته ديت يمكن تكون مش كاتبها في الدرس بتاعك سبحان الملك شفت ادي اوروبا ضاره النافعه آه، كانوا قاعدين اخواننا المصريين ربنا يحفظهم كانوا زعلانين من الدبانه دي لكن انا كنت فرحان بيها قوي طبعا خلاص خلصنا موضوع الحجاب مش عايزينها تيجي تاني يعني المهم صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم فاحنا بنقول لكل اخت مسلمه فاضله بنقول لها سبب ان احنا هنتكلم عن الصحابيات ان احنا عايزين مره تانية نعرف فين القدوه بكل اسف الاعلام شوه صوره القدوه في قلوب اخواتنا وبناتنا وامهاتنا وبن... ويعني وزوجاتنا فتره كبيره جدا صور القدوه في ال- الفنانه اللامعه ال- النجمه الكبيره والكواكب والنجوم وال- والاقمار والحاجات ال- الكلام الكبير اللي بيقولوا ده تمام فالبنت طبعا طلعت لقت النجمه ديت الصحفيين بيكتبوا عليها تمشي في اي حته كله عايز تمضله في الاوتوجرافات وهي شايله معاها دستة صور كده اي حد يقابلها الصوره بتاعتي للذكرى ومع تحياتي واخد بالك وسبحان الله فلقت ايه ايه ده كل ده وشهره ونجوم واضواء وفلوس ودنيا بقى تانية لكن بص بقى للفنانه ديت في اخر عمرها ايه اللي حصل في اخر عمرها في الغالب أغلب الفنانات في آخر العمر قالت ندمت على ما فعلت تبت إليك يا رب يا رب سامحني على على ال على ال الأيام ال- ال- الجميلة اللي أنا عشتها دي كلها يا رب يا رب سامحني وتوب علي يا رب وراحت تحج وتعتمر ولبست حجابها وقعدت في بيتها تصلي وتقول يا ليتني ما فعلت يا ليتني كنت ناسيا منسيا عايزك تعتبري مش بالبداية عايزك تعتبري بالنهاية مش لازم يا أختنا ربنا يبارك فيكي مش لازم إن إحنا نمشي في طريق غلط وبعدين نرجع ل- لأول الطريق تاني عشان نمشي في الطريق الصح أنت بتقولي لي الإسكندرية منين بقول لك في الوش امشي مش بالشارع ده ما تخشيش لا يمين ولا شمال على طول توصل اسكندرية لو دخلت يمين أو شمال هتتوهي والسكة هتطول عليك فأنت قلت لا طب وإيه يعني طب ما أجرب السكة دي وأروح في السكة دي شوية والسكة دي شوية وأشوف أنهي اللي توصلني وفي النهاية بعد ما تعبت في 100 سكة رجعت للنقطة اللي أنت سألتني فيها فين اسكندرية فقلت خلاص هي السكة كلها فعلا مسدودة أمشي بقى في طريق صح هو ده اللي ربنا قاله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عمرك غالي عمرك غالي وانت غالية عند الله سبحانه وتعالى بإيمانك وبطاعتك لله سبحانه وتعالى عمرك هنا ما تفرطيش في أختنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ العمر ما هوش حقل تجربة يعني ما اقولش ايه طب انا اجرب شوية ال- ال- يعني الشات شوية وال- والموضة شوية واللبس شوية وال girl وال boyfriend شوية والم... وال... يعني والاغاني شوية والمزيكا شوية والفن شوية لحد ما تلاقي عمرك ما بقاش فيه غير شوية وممكن ما يكونش فيه ولا شوية فتروحي يوم القيامة تلاقي كل الشهات اللي انت عملتهم دولت مش نافعينك ولا حتة شوية ومش هيدخلوك الجنة شوية ممكن يدخلوك بقى المكان التاني شويات فاحنا قبل ما نقع في الشويات دي كلها نقول عايزين نقف شوية مع النفس علشان نفكر ونتدبر ونقول ايه الصح وعايزين ايه وانت اسألي نفسك انت نفسك في ايه بجد انت نفسك في ايه قولي له والله بتتكلم جد اه والله بسألك سؤال يعني انت رد على نفسك كده قولي نفسك في ايه احلامك ايه في الدنيا عايزة تبقي مشهورة أكيد يعني ما- ناس كتيرة بتحب الشهرة ماشي هو في حد في الدنيا دي أشهر من أمنا عائشة وخديجة يعني بالله عليك أنت اقعدي كده اسألي كل الناس اللي عايشين على وجه الأرض حد فيهم يعرف الممثلة الفلانية أو الراقصة الفلانية أو الأديبة الفلانية أكتر من معرفتهم بأمنا عائشة وخديجة وصفية وحفصة وزوجات النبي عليه السلام أظن دول أشهر ناس موجودين أو أشهر نساء موجودة على وجه الأرض حد في الدنيا أشهر من آسيا امرأة فرعون حد في الدنيا أشهر من مريم بنت عمران ودول نساء مشهوراتهم بس مشهورات بإيه يا أختنا بالعفاف والحياء والطاعة والتقوى والتبتل ويعني وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دي المسألة لو عايزة تبقى ولو عايزة أنت تبقى مشهورة دلوقتي أنا هقول لك على وصفة حلوة أوي جميلة أوي هقولها لك بسرعة بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته امرأته فإن أبت يعني الدنيا برد مش قادرة تعبانة مش عايزة تقوم تصلي فإن أبت نضح في وجهها الماء بطراطيف صابعه كده وهي نايمة كده قوم يا ننوسة يا بسبوسة يا كتكوتة طبعا زوجته وحبيبته بقى حقه يعمل زي ما هو عايز يعني وده بيفكرني براجل كان شغال بتاع بسبوسة بقاله 30 سنة فكان لما يجي يصح مراته يقول لها ثانية ثانية قومي كده كأنه بيقطع حتة بسبوسة يعني فيعني ايه تخيل حضرتك او تخيل حضرتك انك بتصحي حبيبتك لا آه، قومي يا ننوسه يا بسبوسه يا كتكوته آه، يا لوزه يا فوزي زي ما هو عايز بقى يدلع زوجته بقى براحته تمام فرحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء في المقابل بقى ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء نضحت يا اختي ربنا يبارك فيكي مش بالمهم يعني فإن قام الاثنين مع بعض بقى فإن قام وصليا كتب عند من بقى مش في التلفزيون ولا في قناة آه، كذا ولا في ال- آه، النت لا لا لا لا في- عند ملك الملك آه، في السماوات السبع عند الله جل وعلا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ايه رأي حضرتك شهرة ايه اكتر من كده ولو ربنا حبك بقى الله اكبر بقى حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا عبدا دي تشمل ال- ال- الذكر والانثى ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه يا الله طب عمرك تخيل تخيلت اختي الفاضله ان ربنا مالك الملك فاطر السماوات والارض الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون تخيلت أن مالك الملك وملك الملوك جل وعلا بيحبك ومش كده وبس وبينادي على جبريل بيقول له يا جبريل إني أحب فلانة فأحبها فسيدنا جبريل جبريل أمين الوحي وأمير الملائكة الكبير بقى بتاع الملائكة تمام كده يحبك ومش كده وبس وينادي في ملائكة السماوات السبع حضرتك عارف عددهم قد ايه؟ هقول لك عددهم آه، آه، ولو اني مش حدش عارف عددهم بس انا بقول هقول لك تقريبا يعني حاجه كده مش هتخطر لا على قلبي ولا على قلبك لكن حاولي تتخيلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن أطت السماء يعني أن تعانت وحق لها وحق لها أن طأت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع ما فيش موضع أربع أصابع في السماوات السبع إلا وملك ساجد أو راكع طيب هي المسافات بين السماوات قد إيه؟ اسمع الحديث الذي آه، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود أن النبي أن رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام طبعا وإن كان موقوفا على ابن مسعود لكن له حكم رفع كما قال أهل العلم ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام لو ركبت فرس سريع لا ينقطع ليل ولا نهار 500 سنة لحد ما يوصل لإيه لأطراف السماء الأولى وسمك السماء الأولى التخانة بتاعت السماء الأولى مسيرة 500 عام وبين, وبين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام إلى أن نصل إلى السماء السابعة تخيلي حضرتك مسيرة 500 عام قد إيه المسافة بتاعتها مفيش موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع يا الله طب نشوف الحديث الثاني الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور البيت المعمور ده فين يا أختنا البيت المعمور ده اللي في السماء السبعة اللي هو قبلة أهل السماء السابعة اللي هو فوق الكعبة اللي موجودة في مكة مباشرة كما قال ابن عباس فلو سقط البيت المعمور لخر فوق الكعبة التي في مكة ده البيت المعمور ولأن سيدنا إبراهيم هو الذي رفع قواعد البيت الأرضي اللي هو الكعبة اللي موجودة في مكة رآه النبي في ليلة الإسراء والمعراج مسندا ظهره إلى الكعبة السماوية اللي هي البيت المعمور اللي في السماء السابعة تخيل حضرتك بقى إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم يعني منذ أن خلق الله عز وجل الملائكة وده كان قبل خلق آدم عليه السلام إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة يعني كل يوم سبعين ألف ملك سبعين ألف تاني يوم وسبعين ألف تالت يوم وهكذا لحد قيام الساعة كما عدد ملائكة السماوات السبع لا يمكن يخطر على قلب بشر طبعا كل دولت بيحب حضرتك إن الله إذا حب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينادي جبريل عليه السلام في ملائكة السماء السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض قبول بقى في الأرض ربنا يجعل لك القبول بحجابك بحيائك بطاعتك لله بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل دوت ربنا يجعلك القبول لو نفسك تتجوزي ربنا سبحانه وتعالى يسوق لك قلوب كل الرجال عشان كل واحد يتمنى انه تكون انت زوجته سبحان الملك يعني ده طريق للزواج اي نعم طريق للزواج طاعه الله واتباع رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم ده يكون من اعظم اسباب الفوز بفضل الله سبحانه وتعالى بالزوج وبغير ذلك من أسباب الرزق يعني ما هو الزوج ده رزق بفضل الله سبحانه وتعالى الشاهد في موضوع أختنا الفاضلة فإحنا بنقول نفسك تبقى تبقى مشهورة ما فيش حد في الدنيا أشهر من أمنا عائشة وأمنا خديجة وزوجات النبي عليه السلام فلو كنت عايزة تبقى مشهورة اتبعيهم اتبع هؤلاء الأفاضل ربنا يحفظك يا رب العالمين نفسك تبقى إيه؟ تبقي جميلة أنت في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى هتبقي أجمل من الحور العين 70 مرة وإن كان الأثر ضعيف لكن عشان خاطرك نديله فيتامينات يعني سبحان الله هتبقى أجمل فعلا من حور العين حور العين ما صلت ولا صامت ولا تحملت التكاليف ولا المتاعب ولا أي حاجة أنت اللي تحملت كل دوت عشان كده ربنا هيكرمك يوم القيامة حتى لو زوجك ليه 72 82 100 زوجة من حور العين فأنت تبقى الرئيسة بقى تبقى وبعدين سبحان الله ونزعنا ما في صدورهم من غل يعني ما فيش بقى لا غل ولا حسد ولا حقد ولا تقول هناك بقى ايه ده متجوز عليا ولا مش عارف ايه وجنست ولا جوزت والكلام اللي بيتقال دلوقتي لا يعني هناك ايه هتبقي إيه يعني ما شاء الله جميل قوي يعني الموضوع بالنسبه لك ما فيش اي مشكله خالص ولا في اي ضغوط نفسيه حتى لو متجوز ألف واحده ليه لان خلاص بقى ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين فربنا يكرمنا ويكرمك ويبارك فيك يا رب العالمين و... و... ويجمعنا وإياك في الفردوس الأعلى نفسك تبقى إيه تاني قولي لي والله يعني الحمد لله كده بقيت مشهورة بقيت جميلة عايزة أبقى غنية بقى الفلوس بقى وال... طيب جميل قوي أنت لو ربنا ما رزقكيش المال الوفير والدنيا كلها ما تساويش حاجة أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وقال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على ثلاثين صاعا من شعير تمام وكان الصحابة يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويجدونه نائما على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه فيقول يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا فيقول مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها فأنت بقى في الجنة بقى ربنا يبارك فيك يا رب العالمين لو كنت أقل واحدة في الجنة أنا مش هقول لك لو كنت أكثر واحدة في الجنة هتاخدي إيه لا ده أنا هقول لك أقل حاجة يعني لو الموضوع يعني ايه ما جاش معاك زي يعني يعني ان انت تكوني من من في اعالي الجنات لا ده انت لو اقل واحده في الجنه هتاخدي قد الدنيا دي كلها 11 مره لا ده الشيخ بقى بيهزر والله العظيم ما بهزر وعندي ادله من حديث النبي عليه السلام بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم 11 مره 11 مره ورب الكعبه حديث رواه مسلم ان المولى عز وجل انا بختصر لك الحديث يقول لادنى اهل الجنه في يوم القيامة يقول لها أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها يقول رضيت يا رب يقول فلك ذلك الدنيا وقدها عشر مرات يبقى كم مرة 11 مرة قد الدنيا 11 مرة لو كنت أدنى أهل الجنة طيب وآخر أهل الجنة آخر أهل الجنة شوفي بقى المسألة عاملة إزاي ياخد قد الدنيا ومثلها معها يقول جل وعلا للعبد والحديث رواه مسلم أيضا يقول لا أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فأقول يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين يقول عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر سبحانه وتعالى فأنت بقى يعني لو تدور على شهرة ال- ال- الخير كله في أن أنت تكوني متدينة وتكوني يعني متأسية بالنبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت عايزة تبقي جميلة هتبقي جميلة ولو كنت عايزة تبقى غنية هتبقى غنية واللي أجمل من ده كله إن أنت تعيشي أمة لله أمة للملك جل وعلا ومن عاش في كنف الملك أسعده الله عز وجل في الدنيا الآخرة اسمع الآية دي وتدبرها معايا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى اه انت زي آه يعني مش زي ما بيقولوا بقى البنت زي الولد ما هياش كمالة عدد هو الذكر كالأنثى في ايه في التكاليف والجزاء الأخروي إنما في أمور الدنيا لا طبعا الذكر مش زي الأنثى يعني ما ينفعش واحدة تطلع تشتغل على السقالة وتشيل زلط ورمل والكلام ده كله دي شغلانة الرجالة آه وما ينفعش راجل برضه يخش المطبخ ويطبخ ويظبط وإن كان الرجالة النهاردة دخلوا المطابخ وبقى يعني إيه ما شاء الله غزوا النساء في عقر ضريب لكن يعني الشاهد في الموضوع إن كل واحد ليه تخصصه وما ينفعش اتنين رجالة يعيشوا مع بعض في بيت واحد يعني هو هو رجل وهي أنثى ولازم هي تكون أنثى بجد وأنا دايما بقول لأخواتنا ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين قوة المرأة في ضعفها مش زي ما الاعلام بقى صور لها لا خدي بالك انت لو ما كنتيش شخصيه ووريت لي عين الحمراء من اول يوم ودبحت له القطه كده على الباب بصي مش هتعرفي تعيش لا يا حبيبتي شخصيتك هتروح وكيانك وبرستيجك ومكانتك الاجتماعيه كل الكلام ده كلام ما يساويش عندنا ولا حاجه احنا بنقول ان المراه ديت المراه اسيره في بيت زوجها أمرها أمره المولى عز وجل أن يحسن إليها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ووصاه وقال الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي والمكافآت عظيمة قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بسند صحيح إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها و و و وصامت وصامت شهرها يعني شهر رمضان قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت من أي باب من أبواب الجنة الثمانية أظن يعني أجر عظيم جدا وخير كبير جدا يعني للمرأة المسلمة إن فعلت كل هذه الأشياء فأنت زي ما قلت لحضرتك كده يعني قوتك في ضعفك أنا متخيل راجل وواحدة زوجته جاية بتقول له إيه بتقول له آه، يعني لو سمحت بكرة آه، تبقى وانت نازل تجيب كذا ولو ما جبتش مش هقول لك بقى اللي هيحصل كده يعني وراحت ايه يعني مخبطه في الدنيا يعني في في زوجها وكده يعني. طبعا هو لو كان حتى نفسه يجيب مش هيجيب صح ولا لا؟ يبقى هي اللي خسرانه ولا لا؟ هي اللي خسرانه، ده بالاضافه ان هو ممكن يكون انسان عنيف فيروح جايب اي حاجه آه، ويعني وربنا يعافينا ويعافيكم والله يرحمها. فاللي احنا بنقول بقى للزوجه بقى ما شاء الله آه، حبيبي ربنا يبارك فيك انت نازل دلوقتي طب تروح بالسلامه وتجينا بالسلامه ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب طب بعد اذنك بس ما تنساش وانت جاي آه، تجيب لنا كذا وكذا وكذا و- وكذا وكذا زي ما انت عايزه وكذا كذا زي ما انت عايزه قولوا له الدنيا كلها زي ما انت عايزه هو لما يلاقي الذوق ده والادب دوت والحنيه ديت يقول يا سلام ما هي بس عايزه بس يعني ايه كيلو ليمون وشويه كرات وبتاع ومش عارف ايه طب وليه الزهد ده كله طب والله لا انزل اجيب تورتايه وشويه جاتوه وحتتين بسبوسه وشويه مش عارف ايه ويقعد بقى يدندش لها الدنيا كلها ليه بايه بالذوق والادب والاخلاق الجميله عشان كده ما تنسيش الكلمه دي اختنا واحنا بنتكلم بقى في سيره الصحابيات قوتك في ضعفك في ضعفك هتقولي بقى انت عايزني ما يبقاش عندي الشخصيه والله الموضوع مش كده خالص الزوج والزوجه دولت يعني روح تفرقت في جسدين روح واحده فما فيش حاجه اسمها حقي وحقك مفيش حاجه اسمها شخصيتي وشخصيتك ده كرامتي من كرامتك وكرامتك من كرامتي وانت حته مني ربنا خلق المراه من ضلع من ادم خلق حواء من ضلع من ادم عليه السلام فانت حته مني حته من قلبي بالبلد كده تمام كده فيعني فشيء طبيعي ان انا هشيلك في عينيا اولا لله لله انا بعمل كده معاك لله تاني حاجه عشان ده انت وصيه النبي يعني حتى لما زوجي يسوء للزوجه تقول له لا خد بالك ده ده انا وصيه الحبيب صلى الله عليه وسلم ده النبي هو اللي وصاك بيا ده لو ابوك الله يرحمه وصاك بوصيه قبل ما يموت عمرك ما هتنساها امال لما النبي بقى يوصيك بايه بيقول لك الله الله في النساء علقيها كده عندك في اوضه النوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء يجي يعمل اي حاجه بص انظر خلفك او انظر حولك كده يعني آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي احفظوا الحتتين دول كده تمام الحديثين دول واكتبوهم كده على الحيطه وعلقها في اوضه النوم وحته في المطبخ وفي ال- وفي الصاله وفي الريسبشن اه يعني خليه كل لما يلف يلاقيها قدامه عشان يتذكر وصيه النبي صلى الله عليه واله وسلم الشاهد في الموضوع فاحنا بنقول لاختنا الفاضله آه، من خلال بقى سيره الصحابيات هتلاقي بقى القدوه في كل مناحي آه، الحياه الدنيا وامور الاخره بفضل الله سبحانه وتعالى. لما تعوزي تدوري مثلا على قدوه في العباده. تبص مثلا تلاقي قدوات كتيره جدا وعظيمه جدا جدا، اما بص مثلا واحده زي امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها اللي كانت عابده لله سبحانه وتعالى وكانت تصلي وتبكي بكاء شديدا حتى انها كا- كانت تقول والله إني لأدخل في صلاة الليل فأحمل هم طلوع الصبح يعني أصبح طلوع الصبح بالنسبة لها ده هم كبير جدا نفسها إن الصبح ما يطلعش طول ما واقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى عمالة بتصلي ده أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وحفصة بنت عمر بن الخطاب بنت حبيبي آه، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين حفصة بنت عمر بن الخطاب كانت صوامة قوامة حتى إن دي الوحيدة خدوا بالكم من الحتة دي هي دي الوحيدة التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بجبريل عليه السلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلاقها بحاجة بسيطة جدا يعني يقول له يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة يا الله تخيل بقى لما تكون واحدة أو تخيل حضرتك معلش إن لما تكون واحدة مشهورة في السماوات السبع بإن هي صوامة قوامة تخيل حضرتك كده لما تكوني مكان حفصة وربنا سبحانه وتعالى جل جلاله بيأمر جبريل عليه السلام ينزل في المهمة دي مهمة مخصوصة من أجلك أنت نازل يا جبريل روح للنبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي حالا قول له ربك بيأمرك إنك ترجع حفصة مرة تانية طب أقول له ليه يا ربي قول له لأنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة فما ينفعش تطلقها يعني سبحان الملك و... و- وهي زوجتك في الجنة وده بيفكرني بواحد كانت زوجته تعباه في حياته ومنكدة عليه عيشته كان عمال يشتكي بقى لأصحابه وزمايله وإخوانه وكده فيقول له طب أنت زهقان منها ما تطلقها يا عم وتخلص منها فبيقول لهم ما أنتوا عارفين إن أنا راجل يعني عندي إثار بحب الإخوان وكده فأنا بأثركم على نفسي ما أنا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها فأنا مخليها عندي عشان أنتوا إيه تنجوا من العذاب اللي أنا فيه ده فالمهم مرت عليه الأيام بقى مع اللجوء إلى الله عز وجل بقى والإيه وقيام الليل والصيام والتضرع والبكاء والخشوع ويا رب المهم ربنا ايه اكرمه وخلصه منها فماتت فراح عشان يدفنها ومعاه بقى قرايبه واصحابه وحبايبه كده فراحوا وصلوا عند القبر وبعد ما دفنها وسوى عليها التراب واذا به ينتفض انتفاضه الاسد واخد بالك وقف كده قال اشهد الله انها طالق طالق طالق فقالوا له ايه اللي حصل يعني ما انت كنت ايام ما كانت عايشه ما كناش بنسمع حسك فقال لهم انا يعني وحد ينفع يطلق واحده بعد ما ماتت قال لهم انا طلقتها خايف ربنا يجمع بيني وبينها في الجنه يبقى نكد الدنيا واخره الله يكرمكم يعني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم فقال له ايه مرها آه، قال له آه، كل محمد صلى الله عليه وسلم ان يراجع حفصه فانها آه، الصوامه قوامه وهي زوجتك في الجنة رضي الله عنها وارضاها شوف المثل الجميل بقى شوف لما تكون سيرتك في السماوات السبع ان انت صوامة قوامة في المقابل بقى غيرك ممكن يكون مشهورة أو غيرك تكون ممكن تكون مشهورة في السماوات السبع إنها ال- ال- المتبرجة آه، ال- اللي بتقول ألفاظ مش كويسة ال- المغتابة النمامة اللي بتمشي مع ال girl boyfriend والكلام ده كله اللي بتتكلم على الشات اللي بتعمل كذا اللي مصاحبة 100 واحد آه، يبقى مشهورة كده في السماوات السبع شوف بقى أنت تحب تذكري بإيه من فوق سبع سماوات واعمليه واعلمي ان اللي بتغرسيه هنا هتلاقيه هناك خدي بالك يعني واحد كان عنده عبد شغال عنده في الارض راجل صاحب الارض قال للراجل العبد اللي شغال عنده ده قال له انا عايزك تزرع الارض قمح فقال له حاضر غاب الرجل و- لمدة ثلاث أربع شهور وراح راجع تاني قال له ها زرعتها قمح قال له لا زرعت زرعتها شعير قال له زرعتها شعير أنا صاحب الأرض وأنا أمرتك تزرعها قمح قال له يا سيدي أنا زرعتها قمح زرعتها شعير ورجوت من الشعير أن يخرج قمحا قال سبحان الله ترجو من الشعير أن يخرج قمحا قال أجل قال أنت يعني أنت إنسان مش طبيعي يعني قال له سبحان الله أفتعصي الله عز وجل وترجو رحمته أفتعصي الله وترجو جنته يعني إذا كنت أنت بتقول إن الشعير ما يطلعش قمح أمال المعصية توصل جنة أمال المعصية توصل لرحمة الله ولمغفرة الله سبحانه وتعالى فاضل لنا أربع دقايق كام دقيقة؟ خمس دقايق؟ طيب ربنا يبارك فيك يا رب أفتعصي الله وترجو جنته أفتعصي الله وترجو رحمته فأتاب هذا الرجل وعاد إلى الله سبحانه وتعالى بقول لأختنا الفاضلة قبل ما ننهي هذا اللقاء وإحنا لسه ما زلنا بنعمل مقدمة أنا مش هخش على طول في التراجم إنما هخش إيه في مقدمة عن لماذا نتكلم عن صحابيات حول الرسول عشان نستشعر كده ونسخن مع الموضوع وبعد كده إن شاء الله نبتدي بقى نترجم ل 35 صحابية إن شاء الله جل وعلا وإن شاء الله عز وجل ممكن نكمل أكتر من كده لكن بقى سامحوني في التراجم وأنا بتكلم هكون بطيء قوي يعني مش هحكي لك بقى قصة أمنا خديجة أقول لك أمنا خديجة شافت النبي عليه السلام فأعجبت بيه وهو بيتاجر وأمين وصادق و فطلبت إنها تتجوزه فاتجوزته فخلفت ودخلت الشعب وماتت وتوتة توتة فرت الحدوتة حلوة ولا ملتوتة أنا مش هقول كده أنا كل اللي هعمله ان مع كل همسة وكل كلمة بتقولها الصحابية وكل موقف هتعيشه هنعيش مع العظة والعبرة وناخد الدروس والعبر من هذه المواقف عشان نتعلم وإلا إيه فايدة القصة؟ احنا مش جايين نحكي حواديت احنا جايين عايزين نتعلم الجيل ده كان عايش ازاي وربنا أعز هذا الجيل ازاي وربنا أكرم هؤلاء الصحاب الصحابات ازاي وأعلى قدرهم وأعلى شأنهم وجعل لهم ذكرا بين العالمين واحنا الآن نذكر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمنا حفصة رضي الله عنها شوف نترضى عنهم وندعو لهم بكل خير احنا النهارده ممكن نذكر واحنا قاعدين آه، مثلا آه، يعني فنانة مش هنقول بقى رضي الله عنها وارضاها تمام كده وبرضه مش هندعي عليها آه، وانا الحقيقه برفض هذه المساله ارفض تماما الدعاء على اي انسان عاصي انما اقول دايما ندعو لهم احنا آه، نفتكر آه، سيدنا ابن مسعود لما مر على زازان اللي كان بيغني كان رجل آه، صوته حلو جدا وكان بيعزف على العود وكان بيجمع بعض الشباب قدام بيته ويجيب لهم خمر هم يشربوا خمر هو يعزف ويغني فعبد الله بن مسعود تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم معد من قدامه فقال الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله وإذا بزازان وقف العزف وبيقول لهم مين ده قالوا ده ابن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال وماذا كان يقول قالوا له كان بيقول كذا فرح كسر العود وراح جاري عليه قال يا عم ماذا قلت قال قلت الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله فبكى زازان وقال أشهدك أني قد تبت إلى الله عز وجل فبكى ابن مسعود وأخذه في حضني وقال وكيف لا أحب من أحبه الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فتاب إلى الله عز وجل زازان وأصبح من المحدثين بعد ذلك عن سلمان وابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين فبنقول الدعوة الرحيمة الجميلة ودايما بنقول نرفع شعار البسمة والرحمة فعايزين دايما عايزين دايما ان شاء الله آه، ان احنا نشوف فين الاسوه وفين القدوه لو لقينا انسان عاصي انسان عاصيه بعيد عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى فنانه غرقانه في الفن راقصه غرقانه في الرقص نقول يا رب اهديها يا رب ان هي كده كده دعوه طالعه من الفن فبدل ما اقول يا رب خدها يا رب انتقم منها زي ما بعض الناس بيقولوا انا ارفض هذا الكلام تماما بقول لا نقول يا رب اهديها يا رب ارحمها يا رب اغفر لها ليه لان هدايتها منفعه لينا كلنا ومنفعه ليها هي كمان واحنا نتمنى ان ربنا يهدي الناس من- مش ان ربنا يهلك الناس حبيبنا اسوتنا وقدوتنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم لما اشتد ايذاء للمشركين لاصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ذهبوا الى النبي وقالوا يا رسول الله ادعو الله على المشركين قال لا اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه رحمه فاحنا على قناه الرحمه ونتكلم عن الرحمه وعايزين الدعوه تكون كلها رحمه وربنا يجعلنا وإياكم من أهل الرحمة الفائزين برحمة الرحيم الرحمن أظن الوقت كده يعني تقريبا شبه انتهى الحقيقة الوقت جري بسرعة وتسامحونا لكن ربنا يجمعنا على خير إن شاء الله ميعادنا يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله آه، الساعة 8 الساعة 8 الساعة 8 إن شاء الله آه، على قناة الرحمة وأسأل الله عز وجل أن يبارك في كل أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته